واشوف بالعقل يا انسان اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحشتوني كل عام وانتم بخير ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين وأيام كتير عمالة بتجري وعايز أسألكم كل حلقة أخباركم إيه مع رمضان وأخباركم إيه مع القيام والصيام والبذل والعطاء وصلة الرحم وبر الوالدين وقراية القرآن وذكر الله والتوبة والاستغفار ربنا يا ربي يخشع قلوبنا جميعا ويقربنا منه أكتر وأكتر وأكتر ويجمعنا كل رمضان على الخير وعلى الطاعة ويجمعنا يوم القيامة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أخوي وحبيبي مرحبا بكم مرحبا في هذا اللقاء الجميل الذي اسال الله عز وجل ان يجعله في موازين حسناتنا اجمعين مع قاطع هذه المنتجات. منتج النهارده الحقيقه رساله لكل الشباب على وجه الخصوص وللامه على كل العموم لابد نقاطع المنتج ده حالا حالا لازم نقاطعه الا وهو صحبه السوء. ربنا ينجينا واياكم من صحبه السوء يا رب العالمين. قد ايه ان الانسان في حياته ما ينفعش يعيش من غير الناس، صح؟ فعلا الانسان لابد انه ايه يعيش وليه صحبه لكن الصاحب ساحب اما ان ياخذك الى الجنه واما ان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فمحتاجين ان احنا نقول ان صحبه اهل الخير تجلب لك كل الخير وصحبة أهل أهل السوء تجلب لك كل السوء قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من خلال حياتي الدعوية الطويلة كانت أكبر مشكلة بشوفها عند الشباب اللي عايزين يلتزموا أو اللي ضاع التزامهم هو صحبة السوء ياما شباب كتيرة جدا وياما بنات كتيرة جدا نفسهم يلتزموا نفسهم يبقوا ما شاء الله كويسين جدا ايه اللي حجبهم وايه اللي منعهم صحبة السوء وياما شباب وياما بنات التزموا بالفعل وايه اللي منعهم ان هم يستمروا برضه صحبه السوء كانت هي سبب انتكاسهم وياما بيوت اتخربت ربنا يعافينا ويعافيكم برضه كان بسبب صحبه السوء لان صحبه السوء بيزداد تاثيرها اكتر لما يكون صاحب السوء ده عنده مال او صاحب منصب او جاه او ما شاء الله آه، جميل الشكل او او او اسلوبه جميل ويكون الاخر اقل منه فبيكون تاثير دوت على دوت شديد جدا ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم كان بيأمرنا وكان بيحذرنا من صحبة السوء قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد حسن لا تصاحب إلا مؤمنا الله أكبر لا تصاحب إلا أهل الإيمان وأهل الطاعة اللي ياخدوا بإيدك ويوصلوك للجنة ربنا يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الله أكبر ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن لا تصاحب الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل عايز نوضح الصورة أكتر يقوم النبي يوضح لك الصورة أكتر كما في الصحيحين يقول لك عايز تعرف بقى المثل اللي يوضح لك فعلا حقيقة الصديق الطيب والصديق السوء أو صحبة السوء تعال شوف يقول لك إيه إنما مثل الجليس الصالح إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك اما انه يديك يعني انت لو رحت عند واحد بتاع عطور اما انه يديك قطر هديه اما ان يحذيك واما انت بتاع منه واما ان انت تشتري منه واما ان تشم منه رائحه طيبه اقل حاجه يعني اما انت هتشتري يا اما هيديك هديه يا اما هتشم ريحه وخلاص حلوه واخد بالك ففي كل الاحوال حياتك معاه منافع واعادك معاه منفعه ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة يا الله يبقى إذا أنا لما صاحب الناس الطيبين إما أن أنا أنتفع من الناس الطيبين دول في دنيا أو آخرة أو يذكروني بالله أو يعينوني على طاعة ربنا وإما أن عمري ما هيوصلني منهم حاجة وحشة أبدا أما التانيين أكيد يقينا لازم هيوصلك حاجة وحشة إما أن هم يبعدوك عن الدين وإما أن هم يقربوك من المعاصي أكتر وأكتر ربنا يرزقنا وإياكم الصحبة الطيبة علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الصاحب الطيب لا يمكن يشقى به جليس ابدا حديث في البخاري جميل قوي قوي ان الم- النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل له ملائكه سياره يلتمسون حلقات الذكر فاذا وجدوها تنادوا فيما بينكم هلموا الى حاجتكم خلاص لقينا الناس اللي احنا بندور عليهم الناس الطيبين اللي قاعدين مش في غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا رياء ولا نفاق ولا كلام وحش ولا قذف محصنات لا قاعدين بيذكروا ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا خد بالك فايه اللي ح- اللي يحصل ايه في الوقت دوت في اللحظه ديت يا جماعه سبحان الله المولى عز وجل يقول للملائكه كيف وجدتم عبادي وهو اعلم سبحانه وتعالى يقولون وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك وي- و- وكذا وكذا ويهللون و فيقول هل راوني هم يعني بيحمدوني وبيسبحوني وبيحمدوني وبيذكروني هم شافوني قالوا لا قال فكيف لو رأوني قالوا لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وثناء وكذا وكذا قال وما يسألوني وهو أعلم قالوا يسألونك الجنة قال وهل رأوا الجنة قالوا لا قال فكيف لو رأوها قالوا لكانوا, لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها سؤالا قال ومما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار وهو أعلم سبحانه وتعالى قال وهل رأوا النار؟ قالوا لا قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لا كانوا أشد منها تعوزا و و وخوفا منها وكذا فقال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فإذا بملك من الملائكة هيقول كلمة عجيبة شوية يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجتي واحد كان ليه عند صاحبه خمسين جنيه وعمال يدور عليه بقاله ثلاث شهور مش عارف يوصل له في الآخر سأل عليه قال له بس عايز ت- تظبطه هو دلوقتي في المسجد موجود دلوقتي في حلقة علم روح الحق اقعد في الدرس واقعد معاهم كده بعد ما يخلصوا او قاعد في مجلس تلاوة قرآن بعد ما يخلصوا اقبض عليه خد ال 50 جنيه فراح المسجد قال يا ربنا صبرنا وقعد لا بيسمع ولا عايز اي حاجة خالص هو عايز بس ال 50 جنيه فبعد ما خلص القعدة صاحبه ماشي راح ده ماسكه فين ال 50 جنيه قال له اتفضل خدها فالملك بيقول يا رب ده مش منهم ده كان جاي الحاجة ومشي يعني ما كانش جاي عشان الدرس ده ولا عشان الجلسة ديت وإذا بالحق جل جلاله جل جلاله يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس الله أكبر فإن كان ل- من يجالس أهل الذكر لا يشقى أبدا فكيف بأهل الذكر أنفسهم ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من المتعاونين على طاعة الله ومن المتحبين بجلال الله اللهم آمين لكن بقى الصاحب السيء يشقى به جليسه حديث في البخاري ان كان في ناس من المسلمين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يخرجون مع المشركين ليكفروا سواد القوم عشان يقطروا عددهم هم مش هيحاربوا النبي خد بالك كانوا بيطلعوا في الغزوات مع المشركين ومش هيحاربوا المسلمين يطلعوا بس عشان يكتروا العدد ويقفوا كده على اطراف ايه ارض المعركه فإذا ببعض منهم أو بعض الناس منهم اللي جاله السهم واللي انضرب بالسيف غلط فاتقتلوا فلما اتقتلوا نزل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فكان العذاب سلط عليهم بسبب إيه؟ بسبب إن هم صاحبوا المشركين وإن كانوا لم يحاربوا المسلمين شفت قد ايه؟ تعال نشوف مثال تاني عجيب جدا يوضح لك ان الصاحب السوء ده بيشقى بيه صاحبه، ربنا يرزقنا واياكم صحبة الخير. في الصحيحين ان حبيبك صلى الله عليه وسلم فضل ورا عمه أبو طالب يعني يتابعه بالدعوة وانت عارف عمه أبو طالب كان من أحن الناس على على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وياما دافع عنه الحقيقة وياما بذل جهد يعني سبحان الله لكن في النهاية مات مشركا فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هو في بداية سكرات الموت فرح له قال لي يمكن ينطق كلمة التوحيد عشان تعرف قد ايه ان انت في نعمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ان انت مسلم ومؤمن وموحد دي نعمة كبيرة ورزق من ربنا سبحانه وتعالى فالنبي قعد جنبه قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي لكن المشكلة ان صحبة السوء فضل وراه عبد الله بن ابي اميه وابو جهل ده قاعد عن يمينه ده قاعد عن يساره وهم الاثنين بيقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب وإذا بأبي طالب يقول هو على ملة عبد المطلب وفي آخر رمق راح قايل للنبي إيه؟ قال له والله يا ابن أخي لولا أن قومي لولا أن أخشى أن أني أخشى أن يعيرني قومي بأني قد سبقت ودخلت في دينك لأقررت عينك وقلتها لولا ان انا خايف بعد ما موت يقولوا ده سبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت قلت لا اله الا الله ومات ابو طالب على الكفر واذا بالعباس عم النبي جاي حزين يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفاعتك قال سالت ربي جل وعلا ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين نختم بالقصة الأخيرة ديت قبل ما نطلع للفاصل كان في واحد برضو من المشركين اسمه عقبة بن أبي معيط في يوم من الأيام والراجل ده كان ياما أذى النبي عليه السلام في يوم من الأيام آه، بعت للنبي عليه السلام عشان يعزمه على الأكل فالنبي لقاها فرصة قال أروح أكل عنده ومعاه طبعا صناديد الشرك الكبار أو أدعوهم إلى الإسلام فيسلموا فرح النبي عنده فعقبة قال له اتفضل يا محمد قال له والله لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله المشركين كان عندهم كرم ضيافة فقال طب أنا لو ما قلتوش هيزعل طب اعمل ايه طب اقول له الكلمه علشان ما يزعلش بس عشان ياكل واخد بالك ايه اللي حصل في القصه ديت ده اللي انت هتعرفه ان شاء الله بعد هذا الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فوق الرفوف المنتجات الوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آه، يعني صحبة السوق ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين مع المنتج اللي عايزين نقطعه الليلة دي آه، نكمل قصة عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط يعني أهل السير بيقولوا كان قرب يسلم خلاص الراجل ده كان بينه وبين الإسلام شعر يا جماعة لما عزم النبي عليه السلام والنبي وافق لسبب واحد قال فرصة إن يكون مجتمعين بقى صناديد الشرك والوثنية أدعوهم إلى الله فيسلموا طبعا الرؤوس لما بتسلم اللي تحتهم كله بيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى وده كان ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم راح عند عقبة بن أبي معيط لقى طبعا صناديد الشرك قاعدين عنده فعقبه بن ابي معيط حط الاكل وقال له كل يا محمد فقال والله لا اذوق طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا العرب كان عندهم حاجات اساسيه دي اخلاقيات مالهاش علاقه بقى لا بالدين ولا بغيره كان عندهم كرم الضيافه وكان عندهم الشجاعه و و فقال يعني عيب ان انا يعني ما ما جو- يعني ما اقولش اللي ضيف عايزه فيخرج ما ياكلش فقال له طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اتفضل كل قالها من ورا قلبه فالنبي راح واكل اخذ بظاهر الكلام وترك الباطن لله سبحانه وتعالى واكل وظل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى والى الاسلام فلم يسلم ولا واحد منهم ومشي النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية كان صديق عقبة بن أبي معيط اسمه أبي بن خلف وأبي بن خلف ده خد بالك ده الوحيد اللي النبي قتله خد بالك لأن أبي كان كل ما يقابل النبي في مكة يقول له والله لئن لقيتك خارج مكة يا محمد لأقتلنك مرة اتنين عشر عشرين النبي حس إن المسألة هتخش في المهانة فقال بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك فقابله النبي في غزوة بدر وراح ضربه بالحربة فجت عملت له خبطة صغيرة كده فظل يخول كالثور ومات آه، أبي بن خلف المهم أبي بن خلف في اللحظة دي كان في تجارة في الشام فلما رجع المشركين قبله قالوا له اسكت ده عقبة صاحبك أسلم ودخل في دين محمد وصبأ وترك دين الآباء والأجداد فراح لعقبة قال له أصبأت يا عقبة قال ما صبأت قال له الناس بتقول ان انت نطقت الشهادتين قال له ده كان ضيف عندي وحبيت ان انا اجامله قال له يعني انت فعلا ما اسلمتش قال له لا قال له طيب عايز تثبت لي انك ما اسلمتش اذهب الان واذ محمدا يا الله شو بقى كان ضياع عقبه بن ابي معيط في المشكله ديت فراح للنبي عليه الصلاه والسلام فوجده ساجدا في حض- في حضن الكعبه بيصلي فراح حط رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط عليه حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظراني من رأسي كادت عيناي أنها تخرج من رأسي بسبب ضغط ضغطة عقبة بن أبي معيط وراح له مرة تانية وأخذ بتلابيب النبي وخنقه وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض ومات يوم بدر كافرا أمر النبي بقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا اللي هو أبي بن خلف ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أكيد أخويا وحبيبي ياما ناس كتيرة ضاعت بسبب صحبة السوء ياما بيوت اتخربت ياما زوج اتعرف على صحبة سوء يا جماعة الله يبارك فيكم ربنا يهدي جميع شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين ربنا يهدي الكل يا رب العالمين ياما زوج اتعرف على صديق سوء عياذا بالله وداه لاماكن الس- الزنا والخنا وشرب الخمور واتخرب البيت وضاع الاولاد واتشردوا وممكن يكون حصل له حادثه واتيتمت اولاده سبحان الله بكل دوت بسبب صحبه السوء ولذلك في المقابل شوف صحبة الخير أكيد بتعينك على أمر الدين وعلى أمر الدنيا وعلى أمر الآخرة مثال بسيط أورده البخاري لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار لما كان لسه المهاجرين نازلين على المدينة وما عندهمش حاجة لأنه تركوا كل أموالهم وديارهم في مكة فلما وصل هناك آخى النبي بين كل رجل من الأنصار ب- وكل رجل من المهاجرين أنت أخو فلان فكان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيعة وبين عبد الرحمن بن عوف فقال سعد بن ربيعة وكان غنيا من الأنصار وقال يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان سبحان الله شوف يعني كرم عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت العرب كان عندهم غيرة شديدة جدا على النساء لدرجة أن يحكى عن بعض ال- الناس في عهد النبي عليه السلام أنه في يوم من الأيام زوجته ركبت على فرس فأتى للفرس لأن الفرس أحس بدفء امرأته مع أن الكلام ده أصلا شرعا لا يجوز لكن بقول لك شوف الغيرة وصلته لدرجة إيه أنت ركبت الفرس يبقى الفرس ده يتقتل فتخيل أن عبد الرحمن بن عوف يجي له سعد بن ربيع بيقول له أنا عندي زوجتين خش شوفهم هما الاتنين في وجودي واللي هتعجبك قول اللي عايز دي هطلقها لك هتمر العده بتاعتها تتجوزها انت يا سبحان الله طبعا ما قالوش ايه طبعا ممكن يكون واحد عنده زوجتين واحده بنت حلال كده ومريحاه والتانيه مريال النجوم في عز الظهر فقوم واخد اللي ايه مريال النجوم ديت يقول له ايه والله يا اخي دي هديه والله ما ترجع ابدا واخد بالك هديه لا ترد وما يصدق انه يخلص منها لا لكن ده بيقول له ايه بيقول له فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها ايه تزوجتها انت قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق فذهب وتاجر واشترى وباع و الى ان تصل المو... الى ان تصل له مبلغ من المال وذهب وتزوج فتاة من الانصار على نواة من الذهب سبحان الله كان الامر كله تيسير والخير كله متيسر والعفاف متيسر مش دلوقتي الامور متعقده والدنيا يعني نسال الله عز وجل ان يحنن قلوب الاباء واولياء الامور على شباب المسلمين عشان يتجوزوا ويعفوا نفسهم اسال الله ان يعف شباب المسلمين وبنات المسلمين شوف قد ايه دوت عنده فلوس وعنده كرم وده عنده ايه عنده عفاف واحد مره بيسالني بيقول لي هو الواحد ما يلاقيش واحد كده زي سعد بن ربيعه يقول لي خد هذا نصف مالي وعندي زوجتان اطلق لك واحده واتجوزها فاهم ازاي؟ قلت له ايوه لما تكون انت عبد الرحمن بن عوف هتلاقي سعد بن ربيع واخد بالك ذهب هذا مع هذا ولذلك دخل واحد على هارون الرشيد فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله بيشحت يعني فهارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه قال اسال الله ان يرزقك يعني ربنا يسهل لك فالراجل طمع راجع وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه الصنف دوت مشي مع الصنف ده واخد بالك هي المساله كده يعني فربنا يرزقنا وياكم الاخلاص حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام بعد وفاه الزبير بن العوام لقي عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام وقال له يا اخي كم ترك اخي الزبير من الدين عليه دين قد ايه قال الف الف عليه مليون درهم قال علي خمسمائة ألف يا الله في حد في الدنيا بيعمل كده في الزمن ده أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين في يوم من الأيام حصل قصة عجيبة جدا رجل عالم وكان معاه برضه آه، آه، عالم برضه بس ده كان أكبر سنا من أخيه فهم ماشيين في إحدى البلاد ومعديين كده في صحراء فوجدوا سبعين رابضين آه، لقوا أسدين قاعدين فطبعا اول ما شافوا الاسد طبعا يعني كل سنه وانت طيب يعني القلوب خلاص يعني فخافوا الاثنين فواحد منهم قال للتاني ايه الكبير بقى قال للصغير قال له يا اخي سامر انا امام الاسدين حتى ينشغل بي يخشوا علي يقتلوني ويكلوني وتمر انت فانت اصغر مني سنا ولعل الله عز وجل ان ينفع بك وبعلمك فتره اطول مني شفت ال- ال- الحب قد ايه والمحبه اللي ما بين المسلمين قد ايه قال له لا والله لا امر يا شيخي الا معك فان اكلنا اكلنا سويا وان تركانا تركانا سويا قال له خلاص فاخذ بيدي والاثنين انشغلوا بالذكر والتسبيح والاستغفار و... وعدوا قدام الاسدين ولا كان حد شايفهم شوف قد ايه المحبه سبحان الله ابراهيم ابن ادم رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام كان في رحله مع بعض اخواني وهم ماشيين سافروا وصلوا المكان التاني اللي رايحينه فنزلوا في دار هيباتوا فيها ليله او ليلتين وبعد كده هيكملوا الرحله نزلوا الدار فلقوا ملهاش باب وكان في عز ايه البرد فاذا به يقف على الباب طوال الليل ليحجب البرد عن اخوانه يا الله مين يقول المحبه بالمنظر ده لدرجه احد السلف واحد صاحبه حبيبه اخوه رايح يزوره فلما راح يزوره واذا به يطلب منه ان هو يخلع نعاله فلما خلع نعاله جاب له الميه وحط رجليه فيها وبدا يغسل له رجليه قال يا شيخ تفعل بها كذا قال له يا اخي الرجلين دولت مشوا ليا في سبيل الله عشان تزورني زياره لوجه الله الا يحسن بي ان افعل هذا بهذه القدمين او بهاتين القدمين اللي اكرمني المو- المولى عز وجل بيهم ان هم جابوا صاحبهم عشان يوصلوا لحد عندي قد ايه كان الحب في الله كان مالئ قلوب المسلمين في زمان كتير جدا والنهارده احنا محتاجين ان نرجع الحب مره تانية في الله وان احنا نبعد عن صحبه السوء عشان الصاحب ساحب الصاحب ممكن يضيع صاحبه يا ما صاحب قال لصاحبه يا راجل هو انت ايه مش راجل طب جرب السيجاره ديت طب جرب حته البانجو دي طب جرب الحشيش ده طب ايه رايك انا عندي ليك سهره النهارده انما ايه حاجه كده ومش عارف عندي كذا واذا به عياذا بالله ياخد برجليه خطوه خطوه لحد ما يوصلوا للنار ويوم القيامه يتبرأ كل واحد منهم من التاني كلما دخلت امه لعنت اختها يعني عشان كده محتاجين يا شباب ويا بنات الله يبارك فيكم ابوس ايديكم كلكم حافظوا على صحبة الخير احرصوا على صحبة الناس اللي ياخدوا بإيدكم للجنة وابعدوا عن صاحب السوء اللي ياخد بإيدكم إلى النار والأهالي يا ريت كل واحد يعرف ابنه مصاحب مين وبنته مصاحبة مين علشان تعرف إن بنتك ممكن تتأثر بصاحبتها وتضيع وممكن ابنك يتأثر بصاحبه ويضيع حافظوا على أولادكم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن باب قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ده كان عنوان الحلقة النهاردة عن المقاطعة اللي احنا محتاجين نقاطعها الليلة دي محتاجين نقاطع صحبة السوء ما زالت الصفحة مفتوحة ولسه في منتجات كتير عايزين نقاطعها واحنا قلنا منتجات كتير عايزين نقاطعها عايزين نقف مع نفسنا وقفة محاسبة ونشوف قاطعنا ايه ولسه هنقاطع ايه اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فانك بالماء من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان